آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه يا رب لغيرك أحد لغيرك شيئا أبدا اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا يا رب أحبتي في الله كيف حالكم مع الله أمرضني اليوم سؤال واخز واخرتها مع هذه الانفس وبعدين في احوالنا دي توقفت ليلتي ونهاري وانا افكر في حالي واحوال المسلمين اليوم في هذه الطاعات المصطنعه وهذه القربات المفتعله وهذه المعاصي المجنونه وهذه الافات المدفونه الى اين نمضي ومتى يكون الصلاح والاجتباء توقفت ايها الاخوه لاتساءل الى متى سيمضي بنا العمر وط- ونطوي الايام والدنيا كما هي ونحن كما نحن والقبر اوشك وفي القبر اما جنه واما نار وذكرت ما نحن بصدده في ليلتنا من ذكر عباد الله الصالحين ذكرت ان هذه ان هذا المقام مقام عباد الله الصالحين إما ن- إنما نحن بصدده فيما نتحدث عنه هو درجة فحسب من درجات اليقظة أول منزل منزلة من مئة منزلة أول منزلة من مئة منزلة درجة منها فرع من درجة منها صحبة الصالحين شفتوا بقى احنا بنتكلم فين ده احنا لسه بعيد قوي صحبة الصالحين هذه فرع من مرتبة من درجة من منزلة من مئة منزله فنحن في منزلة اليقظة ومنزلة اليقظة ثلاثة ثلاث مراتب المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة والمرتبة الثانية مطالعة الجناية والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام في المرتبة الثالثة كيف يصح لك معرفة الزيادة والنقصان من الأيام بثلاثة أشياء منها صحبة الصالحين توسعنا في هذه الفروع هل هو مخل وهذا استفتاء أريد أن أطرحه على أهل المدارج تلك المجموعة التي طالبنا أو اقترحنا إنشاءها هذا التوسع ذكرت علته ان انهاء المدارج ليس هدفا ومقصدا في حد ذاته انما المقصد والهدف من دراسه مدارج السالكين هو ان اضع قدم المسلم على سير صحيح الى الله خال من الخطأ أن أضع في يده حبلا أوله في يده وآخره في الجنة هذا هو الهدف من دراسة المدارج ولذلك ذكرت عند الكلام على الصالحين أننا نتوسع في إيجاد الصالحين لأن إيجاد الصالحين إنقاذ للأمة قالت أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فإكثار الصالحين وإيجاد الصالحين بكثرة إنقاذ للأمة من الهلاك ثم وجدت اليوم علة أخرى لإيجاد الصالحين علة خطيرة جدا ومهمة جدا وعميقة جدا لإيجاد الصالحين آه، وهذا الكلام لعلي ذكرت بعضه قبل ذلك ولكنه في حالتنا اليوم هذا موضعه وبيان أهميته يقول الشيخ والبلد الذي ليس فيه شيخ من اهل الدين الصحيح والنفس الكامله والاخلاق الالهيه يعني البلد الذي ليس فيه رجل من الصالحين هو في الجهل كالبلد الذي ليس فيه كتاب من الكتب البته شوف ازاي البلد البلد الذي ليس فيه والاخلاق الالهيه هو في الجهل فالكامل استهي الى الروح الرجل في وجوده تاثيره على الناس اقوى من العلم وجود الرجل اقوى من العلم اذ وجود الرجل تفسير الحقائق في العمل الواقع وفي الحياه عملا مرئيا داعيا الى نفسه ولو اقام الناس عشر سنين يتناظرون في معاني الفضائل ووسائلها ووضعوا في ذلك مئة كتاب ثم رأوا رجلا فاضلا بأصدق معاني الفضيلة وخالطوه وصحبوه لكان الرجل وحده أكبر فائدة من تلك المناظرة وأجدى على الناس منها وأدل على, على الفضيلة من مئة كتاب ومن ألف كتاب ولهذا يرسل الله مع يرسل الله النبي مع كل كتاب منزل ولهذا يرسل الله النبي مع كل كتاب منزل ليعطي النبي الكلمة قوة وجودها فبوجود النبي تخرج الحالة النفسية من المعنى المعقول الى الواقع المشهود فوجود النبي ينشئ الفضائل الانسانيه على طريقه النسل من انسانها الكبير ولذلك كان النبي ابو المؤمنين وازواجه امهاتهم هذه فائدة وجود الرجل وجود الصالحين ولذلك علمت اليوم لما ضللت الأمة ضللت الأمة لأحد سببين إما لعدم وجود الرجل القدوة أو وجوده مشوها شوهوه شوهه أهل الباطل شوهوا وجوده وجود الرجال الصالحين ولما اقول الرجل الصالح دلوقتي اعرف ان اقصد بيه العالم العابد ذو الاخلاق العاليه ثلاث حاجات عالم من العلماء عالم وعابد من العباد الزهاد واخلاق ساميه هي الاخلاق الالهيه واقصد بالاخلاق الالهيه يعني الاخلاق التي امر الله بها واحبها ورضيها واثنى عليها هؤلاء الرجال هم الذين يرفعون خسيسه البشر وما مثل الكتاب يتعلم المرء منه حقائق الاخلاق العاليه إلا كوضع الإنسان يده تحت إبطه ليرفع جسمه عن الأرض فقد أنشأ يعمل ولكنه لن يرتفع هو نفسه يشيل نفسه يرفع نفسه فوق بس مش هينفع انما يرفعه شيخه خليني انتقل نقله يقول والرجل من هؤلاء كالشمعه والشمعه في الضوء وان صغرت واحده وان كبرت واحده وعلامه الرجل من هؤلاء اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والاخره اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والاخره اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والاخره يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام امين علامه الرجل من هؤلاء ان يعمل وجوده في من حوله اكثر مما يعمل هو بنفسه قالوا ايه شيخك من نفعك لحظه قبل لفظه لحظه يعني رؤيته اما تبص للشيخ كده بس تبص له تستفيد منه من غير ما يتكلم بس في مرة رأيت أحد مشايخنا وكنا نصلي خلفه في المسجد فبعد الصلاة واحد قام وقال له يا شيخ أنا كنت جاي أسألك بس أنا مش هسأل أنا شفتك بس بتعمل كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله بس انا هروح بالفايده دي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بس هو شاف الشيخ بس مجرد انه شافه بيسبح على صوابعه قال له دي كفايه علي انا هروح وحكيت قبل ذلك أنني وأنا غلام صغير قال لي الشيخ يا ابني ما تعرفش تصلي كده قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين ونزلت دموعه هكذا قلت لكم القصة دي قبل كده تشوف الناس كلها بتنزل من عينيها دمعة دمعة وده كان بينزل أربعة أربعة لو شفت أنت الوضع ده إيه رأيك يعمل إيه في قلبك هو ده اللي قاله كنت إذا وجدت من قلبي قساوة أتيت محمد بن واسع فنظرت في وجهه فزادني ذلك خشوعا أسبوعا بس وما زال في عصرنا رجال شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم ربنا يحفظه ويعافيه ويثبته ويكرمه ويحميه ويحافظ عليه ويرفعه ويعليه روح مسجده وبص في وجهه بس صلي هناك صلاة وامشي ما تعملش حاجة أكتر من كده زي أنا ما أقصدش الحصر وإنما هقول زي ما قلنا دلوقتي حالا لابد في كل محلة من شيخ أقصد مدينة وقرية وبلد وعزبة وقبيلة لابد من وجود رجل من هؤلاء لابد لا يصلح في هذه البلد ألف مكتبة ولا مليون كتاب لابد من رجل من هؤلاء رجل واحد والراء وعلامة الرجل من هؤلاء أن يعمل وجوده في من حوله أكثر مما يعمل هو بنفسه كأن بين الأرواح وبينه نسبا شابكا بقول كده بصلي ورا الشيخ حاسس ان الموجات الارسال والاستقبال متوافقه عارف لما تدور مؤشر الراديو وتظبط المحطه عشان تلقط اهو كده مؤشر القلب مظبوط على دي اول ما يقول الحمد لله رب العالمين قلبك يرفرف ده كده اول ما تشوفه تقول الله اكبر هو ده اول ما عينك تقع عليه تحس ان قلبك عارفه روحك عارفاه خيركم من اذا رؤي ذكر الله لا اله الا الله عرفت وجعي النهارده من ايه اين هؤلاء اذا قلنا انهم موجودين موجودين اه بس ندره واحنا محتاجين منهم كثره اذا قلنا عندنا ازمه مساكن أزمة بوتاجاز أزمة سكر أزمة لحمة كل هذا باطل لكن الحقيقة عندنا أزمة في الرجال الصالحين أزمة في وجود, في وجود الرجال الصالحين وعلامة الرجل من هؤلاء أن يعمل وجوده في من حوله أكثر مما يعمل هو بنفسه كنت بقول لبعض إخواننا كده الطفشانين في البلاد بحثا وراء ارجع يا ابن بلدك وجودك في البلد مجرد وجودك لا تخطب ولا تدي درس ولا تعمل حاجة وجود هيئتك في وسط الشباب الصغير هذا وحده تثبيت هذا وحده دعوة علامة الرجل من هؤلاء أن يعمل وجوده مجرد وجوده في من حوله أكثر مما يعمل هو بنفسه ما تعملش حاجة كأن بينه كأن كأن بينه وبين الأرواح نسبا شابكا فله معنى الأبوة له معنى أبوة الأب في أبنائه فهو أبو أرواحهم لا يراه من يراه منهم إلا أحس أنه شخصه الأكبر آه آه اقولها ازاي اقول كده لما اقرا عن سيدنا ابو بكر الصديق اقول اهو انا بقى لو بني ادم كنت ابقى كده يحس لما تشوفه تقول يا سلام اهو انا كده بس مضيع نفسي بشويه تفاهات وكلام فارغ لا يراه من يراه منهم إلا أحس أنه شخصه الأكبر وهذا الرجل الصالح هو الذي تكون فيه التكملة الإنسانية للناس وكأنه مخلوق خاصةً لإثبات أن غير المستطاع مستطاع افتكرت بقى كده ان انا قلت الكلام ده قبل كده هذا الشخص الرجل الصالح ربنا سبحانه وتعالى جعله كأنه التكملة الإنسانية للناس لنا خطبة جمعة زمان اسمها كيف تكون رجلا يزن أمه أحيانا يخلق الله رجلا من الصالحين يوزن الأمة لما تيجي الفتنة أو المحنة في كفة والأمة في كفة فتبقى المحنة أو الفتنة أكبر من الأمة فتطيش الأمة تطب المحنة والأمة تطيش تخف فربنا يجعل في الأمة رجل يتقل الأمة فتثقل الأمة يثقل ميزان الأمة تثبت الأمة ترتفع الأمة ترسخ الأمة زي سيدنا أبو بكر في حادثة الردة وزن الأمة الأمة طاشت فوزنها عند موت النبي الأمة طاشت فوزنها صلى الله عليه وسلم زي الإمام أحمد بن حنبل في قضية خلق القرآن الأمة طاشت فوزنها وهكذا على مدار التاريخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها رجل بأمة رجل بأمة هذا الرجل فيه التكملة الإنسانية للناس هذا الرجل كأنه مخلوق خصيصا مخلوق خاصة لإثبات أن غير المستطاع مستطاع ربنا خلقه مخصوص عشان يقول لك لما تقول مش ممكن يقول لك لا ممكن عبدي فلان عملها اللي يقول النهارده نقول له بتختم القرآن في قد ايه؟ يقول في شهر والله المستعان. نقول له ما بتحلمش تختم القرآن مرة في ليلة واحدة؟ يقول لي مستحيل. وسمعتهم مرة جماعة من دعاتنا ها؟ من مشايخنا بيناقشوا المسألة، وطب القرآن 30 جزء والجزء على الاقل عايز له ساعه يبقى عايز 30 ساعه والليل كله 8 ساعات يبقى ازاي ما ينفعش وقلنا يا مشايخنا ما بتتحسبش كده ذكر الامام ابن كثير في كتابه تفسير القران العظيم عند قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال وقد روينا بالتواتر أن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان أنه ختم القرآن في ركعة واحدة وقف يصلي ركعة الوتر قال الله أكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ ألف لام ميم إلى سورة الناس ثم ركع القرآن كله هو واقف في ركعة واحدة اللي يقول لي النهاردة ما ينفعش أقول له عثمان عملها وبالتواتر لا يكذب سند صحيح متواتر قل لي ازاي اقول لك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مش هيحصل مش ممكن ازاي يقدر اقول له يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم هي دي القضية كأنه مخلوق خاصة لإثبات أن غير المستطاع ها؟ مستطاع يقول لك كده واحد يقول لك يعني أقف قدام البلد كلها يقول له آه ما ينفعش ما حدش يقدر على كده الإمام أحمد وقف كل الدنيا قالت القرآن مخلوق وقف لوحده يقول لهم القرآن غير مخلوق الصالحين دول ربنا خلقهم عشان كده ليقيم بهم الحجة على الخلق اللي يقول ما اقدرش يقول له ايه لا تقدر في ترجمة سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه في سير أعلام النبلاء روى عنه الذهبي أنه قال أسلمت وكنت تاجرا فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم يجتمعا فتركت التجارة وأقبلت على العبادة الإمام الذهبي بقى بيعلق يقول إيه ويرحم الله أبا الدرداء فقد اجتمعت التجارة والعبادة لرجال منهم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عمرو بن العاص أو عبد الله ابن أحد العبادلة الأربعة عبد الله بن عبد الله بن الزبير ابن العوام اجتمعت التجارة والعبادة هؤلاء الرجال جعلهم الله كذلك ليثبتوا أن غير المستطاع مستطاع اسمع بقى اللي جاي ومن عجيب حكمة الله لما نقول دلوقتي ازاي نقدر على كده ازاي ممكن كده نقول له ايه ازاي نقدر نكون منهم ازاي نستطيع ايجاد هذه الفئه من الخلق من البشر ونحن في حاجه الى ايجادها نقول له ايه اسمع ومن عجيب حكمه الله ان الامراض الشديده تعمل بالعدوى في من قاربها او لامسها يقول ايه ان الامراض الشديده زي مرض الانفلونزا زي مرض الجرب زي مرض ايه الامراض الشديده تنتقل بالعدوى فكذلك القوى الشديده تعمل كذلك بالعدوى في من اتصل بها وصاحبها قال لك نفس الشيء القوة القوة القلبية تنتقل بالعدوى في من لامسها وقاربها واختلط بها اسمع اسمع ولهذا يقول الشيخ وإن القوى الشديدة تعمل كذلك بالعدوى في من اتصل بها أو صاحبها ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض عشان تعدي هؤلاء الصالحون يخلقهم الله ويرزقهم التقوى يصيبهم بالتقوى يبتليهم بالتقوى كنت لسه امس بتكلم في خطبه الجمعه ان المؤمن سهل وان سبب صعوبه الحياه ان الناس النهارده الناس بقت صعبة طب ازاي ابقى سهل قلنا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره حتى وان كان هو صعب هنسهله هنخليه يبقى سهل فسنيسره مش فسنيسر له اليسرى لا سنيسره لليسرى هو اللي هيبقى انسان سهل اعطى وقلنا العطاء مش فلوس بس وانما اعطى خلقه واعطى جاهه واعطى ماله واعطى وقته واعطى صحته واعطى عقله واعطى قلبه واعطى واتقى التقوى اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من اهلها واتقى بالضبط التقوى ان يترك بعض الحلال مخافه الوقوع في الحرام هي دي التقوى فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال قلت كده قلت كده تحديدا بالحرف الواحد أن التقي لا يسأل صلاة الجماعة في المسجد فرض ولا سنة التقي لا يسأل وضع الفلوس في البنوك حلال ولا حرام مش الاقتراض لا لا لا لا التقي لا يسأل هو النقاب فرض ولا سنة ليه التقي ما يسألش ليه ما يسألش ليه لأنه بياخد بالأحوط مش محتاج يسأل هي دي التقوى التقي ده انا بقى لو استطردنا في مسائل هذا العصر معلش انا اسف في ناس بتسال اسئله خايبه تقوى فين والناس فين التقوى اللي بيقول له سيب شويه حلال مش اللي بي بيحف من الحرام الشاهد ان الصالحين دول ربنا بيرزقهم التقوى رزق الشيخ هنا قال ايه قال اصابه كاصابه المرض التقوى تعمل ثلاث حاجات بقى تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض وتكسر النفس كما يكسرها المرض وتفقد الشيء ما هو به شيء فتتحول قيمته فلا يكون بما فيه من الوام بل بما فيه من الحق واذا عدم الناس هذا الرجل اسمع واذا عدم الناس هذا الرجل الذي يعديهم بقوته فقل ما يصلحون للقوه اذا افتقد الناس هذا الرجل الذي يعديهم بقوته العجيبه فقلما يصلحون للقوه لو ما لقوش الراجل ده في وسطيهم لو البلد دي ما فيهاش راجل من دول رجل صالح عالم عابد ذو خلق سام يعدي اللي حواليه عمر دول ما هيبقوا رجاله وزي ما قلت بمنتهى البساطة لا يصلحهم مليون كتاب ولذلك قال ربنا ثم أرسلنا رسلنا ها تترى تترى الرسل على طول على طول ورا بعضهم ورا بعضهم خمسة وعشرين ألف نبي كم غفير كم كثير على مدار التاريخ أنبياء ورسل قول لي طب بعد النبي محمد 1400 سنة مفيش نبي بس كل أمته مطالبون أن يكون نموذجا من هذا النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأمة كلها مطالبة بعد النبي أن تكون دعاة إلى دين هذا النبي وإذا عدم الناس هذا الرجل وإذا عدم الناس هذا الرجل الذي يعديهم بقوته العجيبة فقل ما يصلحون للقوة فكبار الصالحين وكبار الزعماء وكبار القواد وكبار الشجعان وكبار العلماء وأمثالهم كل هؤلاء من باب واحد وكلهم في الحكمة ككبار المرضى مريض جامد بيعدي بطريقة مثيرة الراجل الرجل الرجل الحقيقي اللي بيعدي صح بيعدي اللي حواليه يعديهم زي ما قلنا كده بالتقوى عشان كده النهارده لما انت ما ما لقيتش حد يعديك فلم تمرض بالتقوى شفت كل اللي حواليك مفرطين بيبحثوا عن الاسهل وانا قلت كده برضو في خطبه امبارح ان القضيه في هؤلاء الذين يبحثون عن الاسهل عن التيسير او الاستسهال فيما ليس فيه تسهيل الدين في اصله يسر لكن هم عايزين اليسر ده ييسروه على مزاجهم كمان بقول دول يعاملهم الله بنقيض قصدهم هذه سنة ربانية سنة كونية أن يعامل صاحب الهوى بنقيض قصده فلما يحب يسهل ربنا يصعبها عليه هي سهلة مش ناقصة لذلك يا إخوة نقول بقى النهاردة إيه أن حاجتنا إلى هؤلاء الصالحين ليعدوا من حولهم فيكثر الصالحون ان حاجتنا الى ايجاد الرجل الصالح لانقاذ هذه الامه طيب نجيبه منين ده مشكلة كبيرة والله مشكلة مش سهلة الرجل الصالح اللي محتاجينه النهاردة في 25 محافظة لا ده انا مش بقول بالمحافظات بقى احنا بنتكلم على القرى والنجوع احنا بنتكلم على العزب وال والتجمعات الصغيرة أن يوجد في كل منها رجل صالح رجل صالح الرجل الصالح ده له إشعاع إشعاع ذاتي يغمر به من حوله عدواه لما يعطس يعدي بلد الرجل ده نجيبه منين ده يتصنع ولا يجي ازاي والكلام كده يوصلنا بقى الى الحاله اللي قلت لكم عليها في اول الحلقه خالص ان انا تعبان وشايل الهم هم الأمة دي هذا الهم إن أحوالنا غير مرضية طب نعمل إيه هنا يأتي السبب الخامس لإيجاد عباد الله الصالحين الاجتباء والسبب ده مفروض يخليك تحب ربنا اكتر لما يبقى في البلد مفيش حد ينفع مفيش حد يستاهل الله الكريم ليحفظ هذه الامه يجتبي ينتقي احدهم ويصنعه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين هو ده الاجتباء ان يجتبى احدهم اتكلمنا قبل كده في موضوع الاجتباء في منزلة المراد وانا عايز انا عايز الليلة دي تعدي منزلة المراد ان يعصم الله العبد وهو مسؤول أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا يبقى الواحد مستشرف للجفاء عايز يطير في المعاصي يولع في نفسه في الشهوات وربنا يعصمه من هذا اضطر رغم انفه يسد في وشه الباب ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا ويسد مسالك العطب عليه اكراها هو عايز يمشي كده في الباطل وربنا يسد عليه مسالك العطب ويقوده إليه رغم أنفه قالوا الاجتباء اجتباء الحق عبده واستخلاصه اياه بخالصته ان ربنا سبحانه وتعالى يستخلصه انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار انا اخلصناهم بخالصه يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب أخلصنا بخالصة يا رب استخلصنا بخالصة ولذلك قال اجتباه وهداه ولذلك قال سبحانه وتعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين سبحانك يا رب الاجتماع ممكن حد يبقى ضال ضايع وربنا يجتبيه ويهديه ويعليه ويرفعه اه كده واحد عادي اه لا حرج على فضل الله ابن القيم استغرب المسألة وده اللي أنا عايز فيه يا ترى الإنسان ده في حتة كده ربنا راضي عنها فيختاروا بيها ولا ما فيش حاجة خالص والله أنا ما أعرف أنا بقول لكم الحق هو في حتة ربنا اختاره بناء عليها ولا ما فيش حاجة خالص أنا شخصيا ما أعرفش ولا أعرف حد اتكلم فيها لكن القضية أنني أعلم بيقين أن الله قد يختار عبدا ويصطفيه ويصنعه ويربيه ويجتبيه ويخلصه ويخلصه ويعليه والله لا يحتاج إلى الأسباب لا حرج على فضل الله ابن القيم بيقول ايه في في المدارج يقول وقد استبد الانبياء عليهم السلام بهذه المنزله منزله الاشتباء وكادوا ان يحتكروها وشغلوا محلها الا حيزا قليلا جدا اخلاه الله تعالى ووقفه وادخره ليهبه سلة من المؤمنين في كل جيل يصدقونه الحب فيحبهم ويريدونه فيريدهم من أحبنا أحببناه ومن طلب منا أعطيناه ده كلام ابن القيم قال ان منزلة الاجتفاء دي كاد الانبياء ان يحتكروها ولكن الله ادخر حيزا قليلا جدا اخلاه الله ووقفه وادخره ليهبه سلة من المؤمنين في كل جيل لا تخلو الارض من قائم لله بحجه هذا عق... هذه عقيده هذا معتقد ان الله جل جلاله لا يخلي الارض من الصالحين تماما احنا قلنا صالح يعني عالم عابد ذو خلق راق لازم في كل جيل يعني في زماننا اللي احنا شايفين فيه اللي احنا شايفينه ده في صالحين اه اه بقوه في ما اعرفهمش يبقى العيب فيك لما نرجع لكلمه الاجتباء وانا مش عايز اوسع دلوقتي تلاقي آه جبل خراج الجباية جبل ماء جبل حوض أي جمعه الجباية استخراج الأموال من مظانها والجبوة ما جمعت في الحوض من ماء فكأن المجتبى جمع الله كله له سبحانه سبحان الملك قال سبحانه إن سعيكم لشتى قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها كل الناس بتخرج الصبح كل الناس كل الناس بتقوم الصبح ساعة ما يصحى الصبح أول ما يصحى ده دماغه كده وده دماغه كده وده دماغه كده وده فكره كده وده فكره كده وده بيدور على كده وده بيعمل كده وده بيشتري كده وده بيبيع كده كل الناس ياخدوا بس كل الناس دي بتبيع نفسها حاجة من اتنين يا يعتقها من النار يا يوبقها يكتفها ويقيدها في جهنم الجسد كنا بنتكلم عن الاب المشتت الاب اللي دماغه مفرتكه الفلوس والشغل واكل العيش في الشغل بقى زميله اللي مضايقه ومديره اللي مزنق عليه والعامل اللي شغال آه، منافق او شغال مخبر بيبلغ عنه المدير كل حاجه وممكن يكذب عليه ويفسد بينه وبين صاحب الشغل والخيانات اللي موجوده وواحده بتعكسه وواح- وواحده هو نفسه فيها الشتات ده ثم تعالى شتات تاني الشغل بعدين اكل العيش والفلوس والحلال البيت الزوجه الزوجه اللي مش عاجبها حاجه ولا بيرضيها حاجه ولا بيكفيها حاجه وهي ما هو مش عارف عايزه ايه والعيال العيال النهارده بقوا مصيبه وشغلانه تانية لوحدهم دماغ كل واحد منهم دماغ عايز دماغ قده عشان يقعد معاه ويربيه ويعلمه والتالت وثم ابوه وامه خلاص دي مراتك اشترتك يا عم هو انت انت بقيت تعرفنا واحنا بقينا نعرف عنك حاجة ثم بعد كل دول شوف اخواته انت فين وما بتسألش وفين صلة الرحم اللي انت وبعد كده جيرانه وزملائه وحبايبه هو نفسه شهوته قبل كل دول عبادته وعلاقته مع ربنا الشتات ده يعمل فيه ايه اجتباه جمع له كل ده وكفاه اجتباه وهداه يا ما احوجنا كلنا محتاجين الاجتباء ده طب يا رب اجتبني يا رب اخترني يا رب اصلحني واهدني يا رب اجعلني منهم كفايه دي كيف تجتبى تاتيك ان عشنا الى قابل الى اللقاء القادم احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
دروس العلم زاد المتقين